بسم الله الرحمن الرحيم
السنة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
عفوا لقد نفذت الصلاحية قبل أن تنفذ الصلاحية نصائح غالية أهديها لكل الشباب المسلم أخي الشاب يلي في الثانوي ويلي في الجامعة ويلي خلصت دراستك ويلي بتشتغل أيها الشاب انت المستقبل المشرق ان شاء الله أيها انت الشاب الضياء اللي بيحمل العالم كله نور ربنا سبحانه وتعالى أيها الشاب انت السلاح الحاد اللي بيرضع الاعداء واللي بيحاولوا في كل وقت يضيعوه ويفسدوه ويبوظوه خد بالك مشكلة خطيرة جدا مشكلة أرقت الشباب والبنات وطيرت النوم من عينيهم وأصابتهم بالاكتئاب النفسي والتوتر العصبي والقلق الدائم والضعف الصحي مشكلة خطيرة وكبيرة العادة السرية انت ليه بتعمل العادة السرية ليه احنا بننسى احنا بنعبد مين انت بتعبد اله عظيم يستطيع انه يخسف بك الارض في لحظة التربية الخطأ بعض الاباء بيعامل احيانا بعض الاولاد ان هم زي البنات ايوه يا حبيبتي اخبارك ايه ده راجل مشاهدة الافلام والصور الاباحية تشييت مع البنات وبالذات البنات الاجانب كاميرات المحمول المصورة صحبة شلة فزدانة تأخر سن الزواج الفراغ القاتل والبطالة العادة السرية دي مصيبة كبيرة جدا مصيبة تقيلة جدا قبل أن تنفذ الصلاحية العادة السرية مدمرة للإيمان خد بالك وبتخليك زي الحيوان خد بالظبط بالك هتفضل طول عمرك تعمل الحاجات دي لغاية لما توصل لأحلام اليقظة خد بالك هينتهي بك الأمر إلى الهوس أو الجنون أو الانهيار خد بالك يجي واحد يقول له اللي انت بتعمله ده حرام يقول لك يا عم ريح دماغك يا عم ده شيء عادي يا عم خليك فريش اللي بيعمل العاده السريه لا يستحي من الله لا يستحي من الملائكه تخيل لو انت واقف في ارض المحشر تعالى يا فلان ابن فلان انت اللي كنت بتقيم على العاده السريه انت اللي كنت بتجهر وبتمشي في وسط زملاتك وانت متفشخر ان انت بتعمل العاده السريه هتقول لي ربنا ايه تخيل لما ربنا يؤمر لسانك فيسكت تخيل تخيل فضيحتك يبقى شكلها ايه تخيل تخيل لما فرجك يتكلم ويشهد عليك تخيل قبل أن تنفذ الصلاحية أيها العاصي لازم تصاب باحباط وبفقدان للامل أيها العاصي لازم تكره نفسك لازم يحصل لك لا مبالاة لازم تصاب بنوع من انواع البلادة وعدم الغيرة على المحارم هل تعلم أن إدمان العادة السرية أدى إلى أن الرجل إذا تزوج لا يستطيع أن يقوم بوظيفته الزوجية مع زوجته هل تعلم أن الاستمناء عدة مرات في اليوم ممكن يؤثر على الجهاز التناسلي والجهاز العصبي تأثير بالغ خاصة إذا استمر الشاب في عمل هذه العادة على المدى الطويل خد بالك مشكلة خطيرة جدا العادة السرية مرهقة للتفكير من شدة التخيلات بتصيب الجسم بالهزال وبتصيب الساقين بالانحلال وبتصيب العين بالغور والتعب وبتصيب الوجه باللون الأصفر الميل للون الأزرق كل ما توقف عيل من العيال دي وتسأله انت راجل يقول لك اثبت لك الرجولة مش ان انا ابقى عبد الفرج ولا البنت من البنات ولا الرنة من موبايل من بنت من البنات الرجولة معناها اجتناب الهوى والتعفف عن الحرام وتحمل ذلك في سبيل الله قبل أن تنفذ الصلاحية أنا عايز أتوب سد حيلك أنا ما قلقان تقلقش ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء فين الحل؟
استعن بالله تبارك وتعالى فإذا اعتصمت بالله تبارك وتعالى تولاك وإذا تولاك نصرك على نفسك وعلى الشيطان تغتنم فرصة شبابك واوعى تضيعها في البلاوي السودا دي اوعى تقتدي بواحد زاني او سارق او شارب للخمر اوعى تلبس زيهم اوعى تسرح شعرك زيهم اوعى تفتح صدرك زيهم اوعى تسقط بنطلونك زيهم زي الشواذ دول لمن كان له قلب بيقول لهم يلا يا شباب تعالوا نصلي اول ما قال لهم الكلمه دي كله طلع يجري اللي يقول له انا اسمي مايكل واللي يقول له انا اسمي جورج واللي يقول له يا عم والله اصل انا مش مستعد دلوقتي اصل انا عليا العاده بتاعتي لغايه لما شاب واقف قدامه خجول اتكسف انه يقول له ان انا عملت العاده السريه ونزلت وانا على غير طهاره دخل المسجد معاه فالاخ دخل يتوضى اخونا ده سابه يتوضى وراح خارج جري من المسجد ما اخدش باله فراحت عربيه خطاه وانا بحذر الشباب اوعى تعمل العاده السريه دي وتسيب الصلاه أيها الشاب اجري وتوب بسرعه فان زلت نفسك وضعفت لبشريتك فاستغفر الله وتوب اليه واكثر من الحسنات الناحيه للسيئات وارجع تاني ونفذ الكلام اللي انا قلته ده واسمع الشريط تاني قبل أن تنفذ الصلاحية يسر إخوانكم في تسجيلات السنة أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ علي قاسم تحت عنوان قبل أن تنفذ الصلاحية والآن مع مادة هذا الشريط
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار آمين ثم أما بعد أيها الإخوة الشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة في الحقيقة والله يا أخوانا أنا ببقى حريص جدا على درس الإخوة الشباب اللي تعودنا عليه في سلسلتنا الشباب مشكلات وحلول السلسلة دي يا أخوانا سلسلة أهديها لكل الشباب المسلم لأنهم أجمل ما في الدنيا وأروع ما في الحياة وكمان لأن هم أعمدة الأمة المسلمة والدماء الجديدة اللي بتجري في عروقها أنا بكلمك أيها الأخ الكريم يلي في الثانوي ويلي في الجامعة ويلي خلصت دراستك ويلي بتشتغل لأن أنت المستقبل المشرق إن شاء الله أنت الضياء اللي بيحمل للعالم كله نور ربنا سبحانه وتعالى أنت السلاح الحاد اللي بيرضع الأعداء واللي بيحاولوا في كل وقت ان هم يضيعوه ويفسدوه ويبوظوه لان هم عارفين ان فسادك معناه هلكة الامة دي وضياع عزها وملكها انا سامع واحد بيقول يا عم ما تبالغش قوي كده يا عم ما انت عارف البير وغطاه والاخ ده هقول له والله العظيم انا ما ببالغ ولا حاجة انت يا حبيبي ما تعرفش قيمتك انت قيمتك كبيرة جدا جدا جدا في ديننا الاسلامي عايزك تعرف ان مفيش دين ولا قانون اهتم بيك زي دينك العظيم علشان كده انا عايزك تتقبل احكام دينك وتعمل بيها وتنشرها في العالمين لان هي الحق الوحيد اللي مفيش حق غيره انا شايف واحد بيقول للي جنبه يا عم ريح دماغنا سيبك منه احنا مشغولين دلوقتي وده هقول له يا حبيبي والله العظيم انا عارف ان انت مشغول وحس ان انت ما انتش معايا مشغول بعربيتك والجري بيها مشغول بالبنات والاتصال بيهم مشغول باصحابك والمشي معاهم مشغول بدراستك ومذاكرتك مشغول بالشات مشغول بالدنيا من حواليك بس انا ليا طلب واحد منك والطلب ده مش ليا الطلب ده لله لله اللي هو بيحبك طلب النهارده منك ان انت تسمعني لله سيب اللي في ايدك وانتبه معايا لان الموضوع اللي هكلمك فيه النهارده موضوع مهم جدا جدا جدا بالنسبه لك وبالنسبه لكل الشباب اللي في سنك وبيمثل اشكاليه كبيره ليك وبيمثل اشكاليه كبيره لهم هم كمان يا ترى عرفت انا هكلمك عن ايه أنا هكلمك النهاردة أيها الأخ الكريم عن مشكلة أرقت الشباب والبنات وطيرت النوم من عينيهم وأصابتهم بالاكتئاب النفسي والتوتر العصبي والقلق الدائم والضعف الصحي أنا هكلمك عن مشكلة خطيرة جدا ناس كتير نفسهم إن ربنا يتوب عليهم منها وبيحاولوا بكل سبيل ممكن التخلص منها أنا هكلمك عن مشكلة خطيرة وكبيرة حولت الشباب وهم في سن القوة والفتوة والنشاط إلى شيوخ عجزة وتحولت ندرة الشباب في وجوههم إلى صفرة تنذر بحلول الداء والإعياء عرفت يا أخي الكريم أنا هكلمك عن إيه ولا لسه أنا هكلمك النهاردة عن العادة السرية أو الاستمناء هذه المعصية اللي انتشرت بين الشباب والبنات انتشار واسع جدا جدا جدا نسأل الله السلامة والعافية أنا سامع واحد عامل فيها قطة مغمضة وبيقول لي يعني إيه عادة سرية هقول له العادة السرية أو الاستمناء من حيث اللغة يعني استدعاء خروج المني بغير جماع سواء بقى كان باليد أو بغيره من الطرق المستعملة في ذلك ليه بقى سموها كده ليه سموها عادة سرية لأن الغالب على صاحب هذه الخصلة إن هو بيعملها لما بيخلو بنفسه وبالذات لما بيستعرض في مخيلته كل شيء وقعت عينه عليه سواء كان الشيء ده صور أو كان حاجة حقيقية شاف بنت حقيقية فتأثر بالصورة ديا ولما جه ينام عمل العادة السرية والأطباء بيقولوا إن العادة السرية هي استثارة ذاتية لإحداث متعة جنسية وتتم غالبا بمداعبة العضو التناسلي الذكري أو الأنثوي لكي يتم الوصول إلى الرعشة الجنسية ولكن بدون الوصال الجنسي الطبيعي اللي هو الزواج ولكن عن طريق اليد أو عن طريق بعض الأدوات الأخرى وللأسف إن بعض الآباء وبعض الناس الكبار بقوا بيعملوا العادة السرية دي حتى بعد ما تزوجوا وكبروا في السن ولا حول ولا قوة إلا بالله والسؤال دلوقتي أنت ليه بتعمل العادة السرية؟ إيه هي الأسباب اللي بتدفعك للعادة السرية؟ واحد الغفلة والجهل بالله إحنا بننسى إحنا بنعبد مين؟ أنت بتعبد إله عظيم إله قدير إله عزيز يستطيع أن يخسف بك الأرض في لحظة ولكنه سبحانه غفور ودود بيغفر لك وبيتودد إليك فاتق الله وأحسن المعاملة إلى ربك اتنين التربية الخطأ اللي احنا بنتربى عليها بعض الآباء بيعامل أحيانا بعض الأولاد اللي هم زي البنات يقعد يلعب له في راسه وايوه يا حبيبتي اخبارك ايه اخبارك ايه ده راجل ازاي تعامله كده ازاي تعامله كده بدل ما تخليه يعتمد على نفسه ويحس برجولته تخليه زي البنت المدلله فطبعا ده بيخلي الشاب شبه مخنف ما هوش عارف يبقى راجل رجوله حقيقيه ولعل ده احنا عدنا بنشوفه في الشوارع ولا حول ولا قوه الا بالله ثلاثة الشهوة المدفونة داخل الشاب والبنت واللي ربنا سبحانه وتعالى ركبها فيهم زي ما ركب فيهم حب الأكل والشرب والنوم وللأسف بعض الشباب لا يرى علاج لهذه الشهوة إلا عن طريق عمل العادة السرية ولا حول ولا قوة إلا بالله والكلام ده غلط وأنا هبين كده إن شاء الله أربعة كثرة التفكير في الجنس الآخر وتخيل علاقات وهمية بعض الشباب يا أخوانا اللي بيعملوا العادة السرية دي عايشين الوهم فاكرين ان هم مرغوب فيهم انه لما يمشي في الشارع اي بنت هتشوفه هتقع في دباديبه غلط وبالتالي هو بيعمل العادة السرية دي لانه هو فاكر انه حاجة ولا حول ولا قوة الا بالله خمسة مشاهدة بعض ما يثير الشهوة ويهيج المشاعر زي مشاهدة الافلام والصور الاباحية وزي الناس اللي قاعدة ليل ونهار قدام الانترنت ما وراهمش إلا المواقع الإباحية وزي أخونا المسكين اللي قاعد ليل ونهار يكلم واحدة وما يعرفهاش فقاعد يتخيلها بقى فهو عايش يسبح في بحار الخيال ولا حول ولا قوة إلا بالله ستة التواجد في بيئات فيها اختلاط محرم أو فيها أغاني وبالذات لما يكون فيها فيديو كليب والوقوف أمام محلات الملابس النسائية وبالذات الملابس الخليعة كذلك مشاهدة المجلات العارية والتلفزيون والإنترنت وتشييع إعلانات وبالذات بنات الجاك ذلك كانت الحمل الموضة اللي بيصورها البنات والممثلات والمنيات لا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات حاجة كلها في الآخر فجعة والإزالة غريبة على فعل هذه العادة وفعل ما هو أشد خطرا منها لأن الشاب لا يمكن أبدا أبدا أن يعمل العادة دي إلا لما حد يجرأه عليها ويعرفه طريقها ولا حول ولا قوة إلا بالله تسعة تأخر سن الزواج لدى كثير من الشباب وخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا والمسلمين عشرة الفراغ الفراغ القاتل اللي أصبح معظم الشباب بيعاني منه والبطالة اللي انتشرت جدا جدا جدا في أوساط الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله 11 الإفراط الشديد في تناول الأكل يا إخوانا اللي بياكل كتير جدا بيدخل لجسمه طاقة هو عاوز يطلع الطاقة دي يعمل إيه للأسف الشديد بدل ما يجري ويلعب بدل ما يصلي ويطلع الطاقة دي للأسف الشديد بيمارس العادة السرية 12 استخدام بعض الأدوية والعقاقير المثيرة للرغبة الجنسية للأسف كتير من الناس بيقعوا فريسة للقنوات الفضائية اللي بتعلن عن كتير من الأدوية المثيرة للرغبة الجنسية وأنا بحذر كتير من الناس دي من هذه العقاقير ومن الأدوية دي لأن بعض الأطباء بيحذر تحذير شديد منها إلا أن تكون بإذن الطبيب المتابع للحالة 13 زيادة عدد ساعات النوم عن المعدل الطبيعي تلاقي اللي بيعمل عادة سرية كسلان وخيبان وبينام بال11 وال12 ساعة وبعضهم بينام باليوم الكامل أظن إن دي أشهر الأسباب اللي بتؤدي بالفعل لمزاولة العادة السرية ولا حول ولا قوة إلا برب البرية هتقول لي أكيد اللي بيعمل العادة السرية بتحصل له حاجات كتير فيا ترى إيه هي نتائج العملية دي على الإنسان هقول لك طبعا العادة السرية دي مصيبة كبيرة وخيبة تقيلة إذا أصيب بها الإنسان بيضيع إيمانيا وسلوكيا ونفسيا وطبيا ياه هتقول لي بقى اللي بيعمل العادة السرية بيضيع إيمانه وسلوكه وبيضيع نفسيا وبيضيع طبيا أقول لك آه والله وعلشان تتأكد من الكلام ده هبدأ أبين لك آثار العادة السرية دي على كل حاجة من اللي أنا قلتها دول أولا آثار العادة السرية على إيمانك لأن الإيمان بيزيد وبينقص تخيل يلي بتعمل العادة السرية هل إيمانك يمكن أن يزيد للحظة واحدة أو أنه يزيد درجة واحدة بمجرد فعل هذه العادة المحرمة هتقول لا طبعا هقول لك طيب لو أنت قعدت تبحلق في البنات اللي رايحين والجايين في الشوارع وفي الدرس الخصوصي وفي الجامعة وفي النادي وفي التلفزيون وفي الهم التقيل ده كله هل ده كله هيزود إيمانك هتقول لا طبعا إذا العادة السرية مدمرة للإيمان وبتخليك زي الحيوان بالظبط كل اللي انت بتعمله هو مجرد إرواء غريزتك وشهواتك فقط وطبعا إذا ضاع الإيمان أولا آثار العادة السرية على إيمانك لأن الإيمان بيزيد وبينقص تخيل يلي بتعمل العادة السرية هل إيمانك يمكن أن يزيد للحظة واحدة أو أنه يزيد درجة واحدة بمجرد فعل هذه العادة المحرمة هتقول لا طبعا هقول لك طيب لو أنت قعدت تبحلق في البنات اللي رايحين والجايين في الشوارع وفي الدرس الخصوصي وفي الجامعة وفي النادي وفي التلفزيون وفي الهم التقيل ده كله هل ده كله هيزود إيمانك؟ هتقول لا طبعا إذا العادة السرية مدمرة للإيمان وبتخليك زي الحيوان بالظبط كل اللي انت بتعمله هو مجرد إرواء غريزتك وشهواتك فقط وطبعا إذا ضاع الإيمان هتتحول أيها الشاب إلى واحد من ثلاثة واحد إما إن أنت تنطوي على نفسك وعلى أوهام غريزتك وأحلام شهوتك وتقعد بقى ما وراكش شغلانة إلا الروايات الداعرة والأفلام الفاجرة وتقعد بقى تبحلق في الصور العريانة والأجسام العارية حتى تمتلئ بها نفسك وتصبح عبدا للشهوات فتؤثر هذه الشهوات على سمعك وعلى بصرك وعلى سائر جوارحك وطبعا هتفضل طول عمرك تعمل الحاجات دي لغاية لما توصل لأحلام اليقظة واللي لو حصلت لك هينتهي بك الأمر إلى الهوس أو الجنون أو الانهيار أو ممكن تتحول لشاب مدمن للعادة السرية وطبعا ده هيتحول إلى راجل مريض زيه زي أي مريض تاني لازم يتعالج لأن الراجل ده اللي بيعمل العادة السرية بيتحول إلى رجل خواف بيخاف من الناس بيخاف من لقاء الناس بيخاف من الحياة ومن مواجهة مشاكل الحياة ثلاثة ممكن تتحول إلى شاب زاني قذر كل هدفه في حياته الجري ورا البنات الداعرات وهو فاكر انه ما بيعملش حاجة عيب حتى وصل الامر ببعض هؤلاء الى الجرأة على الله سبحانه وتعالى وان هم يقولوا على الزنا اللي هو كبيرة من اكبر الكبائر من السبع الموبقات ان هو مجرد غلطة وعلى العلاقات بالنساء قبل الجواز ان هي تجارب ولا حول ولا قوة إلا بالله طبعا إذا ضاع الإيمان ضاع النشاط والأمان وحل محله الانحطاط والمرض ولا حول ولا قوة إلا بالله تاني حاجة آثار العادة السرية عليك سلوكيا يلي بتعمل العادة السرية اعلم أن العادة السرية تجرئ صاحبها أول ما تجرئه على الله سبحانه وتعالى تلاقي الولد اللي بيعمل العادة السرية لا بيهمه حرام ولا حلال ولا سنة ولا بدعة يجي واحد يقول له اللي انت بتعمله ده حرام يقول لك يا عم ريح دماغك يا عم كبر مخك لما تيجي تكلم واحد وتقول له يا ابني ده عيب اللي انت بتعمله ده يقول لك يا عم ده شيء عادي يا عم خليك فريش وكمان العادة السرية بتذهب بالحياء فمدمن العادة السرية لا يستحي من الله أن يرى سبحانه وتعالى وهو مقيم على العادة السرية لا يستحي أن يجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه سبحانه وتعالى كذلك فهو لا يستحي من الملائكة الذين يكتبون كل شيء يفعله الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم وفي شأنهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول الله تعالى في شأنهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كذلك فمدمن العادة السرية لا يستحي أبدا من الفضيحة أمام الناس حتى يوم القيامة في الآخرة تخيل يا أخي الحبيب لو أنت واقف في أرض المحشر وواقف معاك بلايين البشر منذ خلق الله تعالى آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنت واقف ينادى عليك يتقال لك تعالى يا فلان ابن فلان هتخرج وتتسأل قدام الناس كلها انت اللي كنت بتقيم على العادة السرية وبتعملها في اليوم الفلاني سبع مرات وثمان مرات انت اللي كنت بتجهر وبتفخر ان انت كنت بتعمل العادة السرية وبتمشي في وسط زملاتك وانت متفشخر ان انت بتعمل العادة السرية هتقول لي ربنا ايه هتقول له اه هتتفضح قدام الناس كلها تخيل تخيل لما تقف قدام ربنا ويسألك عن المسألة ديا وتجاوب قدام كل الخلائق تخيل فضحتك يبقى شكلها ايه تخيل لما ربنا يؤمر لسانك فيسكت وينطق فرجك ويقول قدام كل الخلق ايوه يا رب كان كل يوم بيعمل العادة دي لغاية لما ضيع دينه وصحته ورجولته قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يا الله تخيل لما فرجك يتكلم ويشهد عليك يا اللي بتعمل العادة السرية هتقول لربنا ايه العادة السرية بتخلي الإنسان لا يبالي بالثواب ولا بالعقاب وبالتالي فهو لا يخاف من المعصية ولا يخاف ربنا تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العادة السرية مقدمة لكل حرام العادة السرية بتدفع الشباب للنظر المحرم وللزنا المحرم نسأل الله السلامة والعافية ثلاثة آثار العادة السرية على نفسك اعلم يا مدمن الاستمناء والعادة السرية ان انت لازم تصاب باحباط وبفقدان للامل لازم تكره نفسك لازم يحصل لك لا مبالاة لازم تصاب بنوع من انواع البلادة وعدم الغيرة على المحارم لازم يحصل لك توتر نفسي لازم تميل لنوع من انواع الادوية المهدئة علشان تنام لازم يحصل لك نوع من انواع الادمان للعاده السريه زي المدمن للمخدرات والبنجو لازم يحصل لك نوع من انواع الضعف في النشاط وقله الانتاج في العمل والمذاكره نتيجه الضغوط النفسيه او الاسريه وممكن مستقبلا ما تبقاش راجل بمعنى الكلمه دي خاصه لو انت فضلت مقيم على العاده السريه وبعض الحالات لما بيتقدم بها الأمر ممكن يحصل لها نوع من أنواع اليأس والإحباط من الحياة وبالتالي ممكن بالفعل وبالتالي ممكن صاحبها يتخذ قرار هو أصعب قرار وهو الانتحار ولا حول ولا قوة إلا بالله وأكد بعض علماء وأساتذة علم النفس أن كثيرا من حالات الانتحار إنما كانت نتيجة لسبب مباشر وهو إدمان العادة السرية مما أدى إلى أن الرجل إذا تزوج لا يستطيع أن يقوم بوظيفته الزوجية مع زوجته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رابعا آثار العادة السرية على جسمك من الناحية الطبية وعايزك تركز قوي في العنصر ده لأنه عنصر مهم جدا وأنا والله جمعت فيه كلام كتير جدا جدا جدا لأقوال أكابر الأطباء في العالم كله حول هذه المسألة يقول الدكتور علاء الدين الفقي أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقد بكلية الطب جامعة عين شمس بيقول إيه؟ بيقول إن العادة السرية بتؤثر على جانبين مهمين جدا جدا جدا في جسم الإنسان أولا بتؤثر سلبا على النشاط والتركيز وهو ما ينعكس على أوجه النشاط المختلفة مثل النشاط الدراسي أو النشاط الاجتماعي أو النشاط الرياضي وبيقول كمان ان العادة السرية بتؤثر تأثير خطير جدا جدا جدا على الجهاز العصبي والتناسلي وده له خطورة مستقبلية على مدمن العادة السرية كذلك فلا يخفى ان الاستمناء عدة مرات في اليوم ممكن يؤثر على الجهاز التناسلي والجهاز العصبي تأثير بالغ خاصة إذا استمر الشاب في عمل هذه العادة على المدى الطويل كذلك من مضار العادة السرية إن صاحبها ما بيوصلش لإشباع جنسي حقيقي لأن صاحبنا ده بتفضل اللذة عنده في حدود التصورات والتخيلات مما يؤدي إلى الانطواء كذلك فإن العادة السرية بتعود الألياف العصبية على الهياج اليدوي مما يصعب بعد ذلك إروائها بالهياج الطبيعي العادي خلال عملية الجماع بين الرجل والمرأة أما عند البنات والنساء فيصعب أن تستمتع بالهياج العادي أو بما يسمى بالاتصال الطبيعي بين الرجل وامرأته لأن هي تعودت على العادة السرية كذلك فالعادة السرية بتدفع صاحبها إلى الإفراط والإدمان وطلب المزيد حتى إن ممكن بعض الناس لما تتجوز تقيم على العادة السرية ديا وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك فإن العادة السرية بتساعد على الغضب بسرعة والحزن الدائم والاكتئاب الشديد وبالذات بعد ممارستها تلاقي كتير من الشباب بعد ما بيمارس العادة السرية يقول لك أنا حاسس بالذنب وحاسس إن أنا قرفان وحاسس إن أنا نفسي أولع في نفسي سبحان الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وعايز أقول لإخواتنا وبناتنا إن الله لا يستحي من الحق ممارسة العادة السرية عند الفتاة أشد خطورة لأن الفتاة قد تلجأ لاستعمال بعض الأدوات وبعض الأشياء لحك الأعضاء التناسلية علشان توصل لطلب النشوة مما يهدد عذريتها وكمان بعض الدراسات الطبية المنشورة على الإنترنت بتؤكد ان ممارسي العادة السرية بيكون ضغط الدم عندهم اعلى من المتزوجين اللي ما بيمارسوش العادة دي سبحان الله رب العرش العظيم كذلك فان ادمان العادة السرية بيجعل الانسان ضعيف الشخصية لانه بيبقى عبد للشهوة دي وبالتالي ما بيقدرش يقاوم اي شهوة بتعرض عليه ولا حول ولا قوة الا بالله ويقول بعض الاساتذة في الطب الشرعي بكلية الشريعة جامعة الأزهر بيقولوا إن العادة السرية دي لها خطورة عظيمة جدا جدا جدا على ذكر الإنسان لأن الحشفة اللي هي مقدمة الذكر حساسة جدا ومنها بينبعث الإحساس حال الجماع إلى الحويصلة المنوية فتنقبض ليخرج منها مقدار من المني ويختلط هذا بإفراز غدة تسمى البروستاتا ومن إفراز الحويصلة والبروستاتا بيتكون هذا الفائض وبعد كده تهدأ بقى الشهوة وبتسكن بتاعة الإنسان ده فإذا أدمن الشاب العادة السرية إيه اللي بيحصل؟ بيحصل غلظ لجلدة الحشفة وبيحصل ضعف لحساسيتها وبيحصل خروج لإفراز الحويصلة المنوية وهو غير مختلط بعصارة البروستاتا فإذا لم تختلط بالمني كان سكون الشهوة سكون مؤقت ولكن بسرعة ممكن تثور أمام أي مشهد من مشاهد الإيه؟ الشهوة وبالتالي يحتاج هذا الشاب إلى الاستمناء مرة واثنين وثلاثة واربعة فيصبح مدمن للعادة السرية ولا حول ولا قوة إلا بالله وعايز احذرك كمان يلي بتعمل العادة السرية لان مجرد اعتيادك للعادة السرية دي ممكن يخليك ما تقدرش تجامع تماما زوجتك لما تتجوز ان شاء الله في المستقبل لان انت اعتدت على اخراج شهوتك عن طريق اليد والكلام ده قاله كثير من الاطباء وقالوا ان في ارتباط واضح بين النشوة الجنسية والاستثارة بشكل احنا ذكرناه قبل كده وبالتالي بتبدأ تحصل المصيبة الكبيرة اللي بتخرب البيوت اللي هي ايه انه يبدأ كل طرف من الاطراف ديا سواء الزوج او الزوجة يبدأ يعتاد العادة السرية من جديد ويبدأ يستغني بيها عن الجماع اللي ربنا سبحانه وتعالى أحل له ويبدأ يتعود ذهنيا على كده مما يؤدي إلى فشل الزواج وضياع الأسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هتقول لي بس أنا قريت على بعض المواقع على الإنترنت إن الكلام ده مش مظبوط وإن الواحد لو عمل العادة السرية دي عمره ما بيصاب بالعقم والحاجات دي هقول لك مش كل حاجة بتقراها في الإنترنت تبقى صح ومش معنى إنه ما حصلكش مشاكل في الوقت الحاضر إن أنت لو أنت استمريت في عمل العادة السرية دي إن أنت مش هيحصل لك أضرار وهديك مثال بالضبط المدخن اللي بيشرب كتير من السجاير بيقول لك انا قاعد سنه واتنين وبدخن وما حصليش حاجه صح هو ما حصلوش حاجه دلوقتي ولكن بكره او مستقبلا ممكن يحصل له سرطان ممكن تجيله بلاوي كتير في الرئه نسال الله السلامه والعافيه اذا انت ممكن يحصل لك مضاعفات كبيره جدا ما تقدرش تعالجها ولكن بعد وقت طويل وقد لا يظهر الضرر الا بعد الزواج فانا عايزك ما تسمعش كلام الناس دول لان هم عايزين يشيعوا الفاحشه في الذين امنوا نسال الله السلامه والعافيه وانا عايز اقول لك كمان علشان تقتنع بكلامي ان انت لو عندك جهاز صناعي واسأت استعماله كتير ايه اللي يحصل بعد فتره اكيد ولا شك ان الجهاز ده هيبوظ تخيل ان انت بتتعامل مع جهاز حساس جدا بل هو من أقوى الأجهزة الحساسة في الجسم بتتعامل معاه بأسلوب غير طبيعي بالتالي ممكن تحصل لك كتير جدا جدا جدا من المشكلات اللي انت ما تقدرش تعالجها بعد كده وعايز اقول لك ان العادة السرية دي وهي عملية غير كاملة لان هي لا تنتهي بالنهاية الطبيعية هتقول لي يعني الكلام ده خطير عليا هقول لك اه طبعا لان العادة السرية هي عملية غير كاملة لأنها لا تنتهي بالنهاية الطبيعية للعملية الطبيعية التي هي بين الزوجين بالإشباع والاسترخاء وهو جزء هام جدا في هذه العملية لأنه بيؤدي إلى عودة الأوعية الدموية في منطقة الحوض إلى وضعها الطبيعي قبل الإثارة الأوعية دي يا إخوانا تتمدد مع امتلائها بالدم ثم تنقبض فتتقلص كما يتقلص الأستك كما يتقلص الأستك ومع تكرار التمدد وعدم الاسترخاء التام اللي بيؤدي إلى رجوع الأوعية الدموية دي يا إخوانا إلى وضعها الطبيعي إيه اللي ممكن يحصل؟ اللي بيحصل إن الأوعية دي بتفقد مرونتها زي بالظبط الأستك لو أنت قعدت تشد فيه كتير بيفقد مرونته وبيحصل له نوع من أنواع الترهل وركود الدم وبطء الحركة مع حدوث خلل في الصمامات اللي بتمنع تسرب الدم وارتجاعه مرة تانية وبالتالي بيحصل تسرب وريدي وده بنجده بقوة في معظم حالات ضعف عدم استمرار الانتصاب في أثناء الجماع إذا العادة السرية دي يا إخوانا ما بتعملش إشباع كامل وما بتؤديش إلى الاسترخاء التام العضوي والنفسي والعصبي مما يؤدي إلى احتقان دموي في منطقة الحوض بما له آثار طبية سيئة جدا جدا جدا على الجهاز التناسلي وعلى سائر أجهزة الجسم ممكن ده يؤدي إلى سرعة القذف وممكن كمان يؤدي إلى احتقان شديد في الجهاز التناسلي والغدد التناسلية خاصة غدة البروستاتا وممكن يؤدي إلى نشاط ميكروبي يدخل إلى المناطق الحساسة في الجسم وممكن تتضخم وتلتهب غدة البروستاتا والحويصلات المنوية لغاية لما يحصل لك ألم شديد جدا جدا جدا في مجرى البول ما تقدرش تستحمله وانت بتتبول وممكن يحصل لك دوالي في الخصيتين مما يؤثر سلبا على خصوبة الرجل علشان كده بعض الأطباء بيقولوا إن العادة السرية وإدمان العادة السرية ممكن يؤدي إلى العقم عند الرجال بطريقة غير مباشرة عن طريق زيادة الدوالي وتأثيرها على الخصوبة مما يؤدي إلى الالتهابات وبعدين يحصل احتقان مستمر في الجهاز التناسلي كذلك فإن إدمان العادة السرية بيؤدي إلى إماتة الذكاء وإضعاف العقل حتى إن اللي بيعمل العادة السرية دي بيموت عنده الذكاء وبيضعف عنده التفكير وبتضعف عنده الحافظة لأن طبعا العادة السرية مرهقة للتفكير من شدة التخيلات اللي صاحبنا ده بيقعد يتخيلها وهو نايم طول الليل كذلك العادة السرية بتصيب الجسم بالهزال وبتصيب الساقين بالانحلال وبتصيب العين بالغور والتعب وبتصيب الوجه باللون الأصفر الميل للون الأزرق كذلك بيحصل انكماش للجلد وإصابة للجسم بالقشعريرة كذلك فإن العادة السرية بتضعف الأعصاب عامة نتيجة الإجهاد اللي بيحصل لها من تلك العملية كذلك فإن العادة السرية بتعمل اضطراب شديد جدا في آلة الهضم فيضعف عملها وبيختل نظامها والعادة السرية بتؤثر تأثير شديد جدا جدا جدا على الظهر فبتعمل ألم في فقرات الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المني وبينشأ طبعا عن الألم ده تقويس في الظهر وانحناء كذلك اللي بيعمل العادة السرية بيتحول منيه من مني غليظ ثخين إلى مني رقيق لا يؤثر كذلك العادة السرية بتعمل رعشة في بعض الأعضاء زي الرجلين وبتؤثر في الغدد المخية فبيضعف عند الإنسان الإدراك طيب سؤال هل للعادة السرية منافع؟ والجواب انت سمعت طبعا الشرح الكبير جدا جدا اللي انا قلته لك دون واللي كتير او جماهير الاطباء بيبينوا فيه خطورة العادة السرية فوع حد يضحك عليك ويقول لك ان العادة السرية دي لها منافع طيب هل العادة السرية دي بتسبب العمى؟ لا هل العادة السرية بتجعل الشعر ينمو في راحة اليد؟ لا هل العادة السرية ما بيعملهاش إلا الفاشلين؟ لا هل العادة السرية بتجعل الفرج يكبر أو يصغر؟ لا هل العادة السرية تؤدي إلى ظهور حب الشباب؟ لا هل العادة السرية بتؤدي إلى تساقط الشعر؟ لا هتقول لي بعد استعراض الكلام ده كله وبعد استعراض الآثار المدمرة لهذه العادة ما هو رأي الدين في هذه العادة؟ هقول لك قبل ما اقول لك الحكم الشرعي هقول لك مفيش حاجة اسمها رأي الدين في حاجة اسمها حكم الدين حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أتدين به إلى الله عز وجل هو أن العادة السرية محرمة على الراجح من أقوال علمائنا رحمهم الله تعالى لعدة أدلة يقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية وهذه الفعلة خارجة عن هذين القسمين الزوجة وملكة اليمين قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وفي هذه الآية دليل على تحريم هذا الأمر لغير الأزواج ولغير ملكة اليمين وأنه لا يجوز لأحد أن يستخرج شهوته بيده يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى سئل مالك عن الرجل يجلد عميره يجلد عميره يعني بيقيم على العادة السرية فتلا الآية السابقة وقال بالتحريم وكذلك قال الألوسي وذكر ذلك عن سعيد بن جبير وعن عطاء رحمهما الله تعالى ويقول الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الله تبارك وتعالى أمر في هذه الآية بالاستعفاف والأمر في الآية أيها الأخ الكريم للوجوب يعني يجب عليك أن تجتنب كل ما يضر بعفتك ولا شك أن العادة السرية تضر بعفتك ثالثا العادة السرية هي مقدمة للزنا والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا اوعى تقرب لأي حاجة توصلك للزنا كذلك فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حلا ثالثا لم يوبح النبي عليه الصلاة والسلام للشباب اللي ما تجوزوش ان هم يعملوا ايه ان هم يلجأوا للعادة السرية هتقول لي بس زمان كانوا بيتجوزوا بسرعة وما كانش عندهم مشاكل هقول لك لا ده الصحابة كانوا أفقر مننا وكان عندهم مشاكل وكانوا مهاجرين وكانوا مقاتلين وكانوا مضطهدين وعلى الرغم من ذلك لم يلجأوا إلى الحرام هتقول لي بعد ما سمعت كل الكلام ده أنا دلوقتي إن شاء الله سبحانه وتعالى نفسي أتوب نفسي والله العظيم أتوب واسيبني من الهم التقيل ده اللي اسمه العادة السرية أقول لك شد حيلك وربنا يكرمك ويتوب عليك هتقول لي ازاي ازاي يا عم اتوب ده الشهوة في دمي والإثارة من حواليا في كل مكان هقول لك ما تقلقش إن شاء الله تبارك وتعالى ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله أنا سامع واحد بيقول لي الحقني بالدواء ده هقول لك يلا يا بطل طلع ورقة وقلم واكتب حلول الموضوع ده إن شاء الله تبارك وتعالى وأنا إن شاء الله بقسم الحلول لحاجتين لحلول علمية وحلول عملية وقبل ما أقول لك الحلول دي عايز أقول لك بشرتين بإذن الله تبارك وتعالى البشارة الأولى إن الطبيعة البشرية للعبد إنه لابد إن هو يخطئ وإنه لازم ينسى لأن الدنيا دي بتغره وبتأثره وبتأخذ بقلبه وبعقله ولكن أنا عايزك لما تذنب وتعمل العادة السرية المستقذرة المحرمة ديا إن أنت تسارع وترجع لربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث جميل جدا بيفتح لك بيه الباب صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم فرب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت عزة واستكبارا أنا سامعك دلوقتي بتقول أنت ما تعرفش أنا عملت إيه ده أنا بقالي عشر سنين من أول ما بلغت لغاية دلوقتي مدمن العادة السرية بتفرج على الأفلام الجنسية بشرب خمرة مدمن المخدرات بزني أنا عندي زلات بلا حصر وعيوب ومعاصي ملهاش عدد هقول لك لا تقنط من روح الله مهما عملت وهذكرك ان ربنا غفور رحيم رحم وغفر لقاتل المئة ورحم المرأة البغي اللي سأت كلب وكتير ربنا بيغفر لهم وان شاء الله سبحانه وتعالى تكون منهم لو انت تبت توبة نصوح يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فيلا يا حبيبي شد حيلك توب إلى الله سبحانه وتعالى أقبل على الله تبارك وتعالى ولا تخاف واعلم إن كل الناس اللي أقبلت على الله سبحانه وتعالى فازت بفضل الله في الدنيا والآخرة البشارة الثانية عايز أقول لك أيها الأخ الكريم مجرد توبتك ومحاولة تفكيرك في التغيير ده يعد نوع من أنواع التغيير بالفعل لأن في كتير جدا من الناس ألفوا الغفلة واستمتعوا بحياة الضياع واستمسكوا بطريق الشهوات فمجرد ان ربنا يصطفيك من بين هؤلاء علشان تتوب وتلحق بركب التائبين فدي معناها علامة كويسة جدا ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وعاوز يأخذ بيدك اليه سبحانه وتعالى اما عن الحلول فالحلول زي ما انا قلتها لك مقسمها لنوعين حلول علمية وحلول عملية واقعية فأما الحلول العلمية ومش هقولها إلا ما تكتب معايا اكتب يلا رقم واحد استعن بالله تبارك وتعالى فإذا اعتصمت بالله تبارك وتعالى تولاك وإذا تولاك نصرك على نفسك وعلى الشيطان يقول الله عز وجل واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ويقول النبي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز يلي بتعمل العادة السرية استعين بربنا إن شاء الله ربنا هيتوب عليك منها اتنين أخلص لله تبارك وتعالى في التخلص من هذه العادة اوعى تتوب علشان الأمراض اللي انت سمعتها دي اوعى لازم تتوب علشان ربنا حرم عليك المعصية دي لازم تتوب لأن الحاجة دي بتغضب الله اللي ما ينفعش ان انت تعصيه ثلاثة تعود مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن وأنا هديك بسرعة تدريب عملي على مسألة المراقبة مفيش ولا واحد ماشي في الشارع إلا أنت وأنت ماشي قدامك مجموعة كبيرة من البنات المتبرجات العاريات تعمل إيه؟ هتبص لهم؟ لا أنا عايزك تجتهد في غض البصر ليه؟ علشان تتعلم مراقبة الله تبارك وتعالى هتقول لي نفسي ضعفت وبصيت عليهم هقول لك أول ما ترجع البيت عاقب نفسك لو ما كنتش اتغديت ما تتغداش لو ما اتعشتش ما تتعشاش علشان تعاقب نفسك وتتعلم ازاي تراقب الله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى سئل الجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر فقال كلام جميل قوي يعلمك المراقبة قال ايه قال أن تعلم بأن نظر الله إليك أسبق يعني أن أنت تراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن أربعة تعلم العفة والحياء والطهارة لأن أنت لما تبدأ تتعلم الأخلاق ديا هتبقى واحد تاني خالص وبالذات في العصر ده اللي الشباب فيه اللي الشباب فيه ما بيسمعوش عن الكلام ده أصلا أذكر والله إن أنا كنت ماشي أنا وأخ ليا فقابلني شاب طالب في كلية من الكليات اللي بيسموها كليات القمة واشتكالي من موضوع العادة السرية ده فبدأت مستعينا بالله تبارك وتعالى أرد عليه وأنصحه ومن جملة الكلام اللي كنت بقوله له إن أنت لو قاعد قدام حد هتستحي إن أنت تعمل العملة دي ولا لأ قال لي والله يا أخي الحبيب ده أنا بقعد مع بعض زملائي وشلتي فبقول لهم أنا عملت كذا وكذا امبارح ألاقيهم بيقولوا لي أنت لسه كده ده أنت لسه عيل صغير ده أنت لسه ما أنتش راجل سبحان الله سبحان الله بيجهر بالمعصية قدام أصحابه واحد تاني بكلمه بقول له يا أخي الحبيب اتق الله غض بصرك ما تعملش العادة السرية دي انت ما بتستحيش من ربنا فلقيته بيرد عليا رد غريب جدا بيقول لي الحياء ده كان في منه خلص خلاص لا إله إلا الله فعلا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ولا حول ولا قوة إلا بالله فأنا عايزك تحاول تتعلم وتكتسب الأخلاق الحميدة دي الحياء والعفة والطهارة وأسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجملنا بالأخلاق الحسنة وولي ذلك والقادر عليه خامسا حقق العبودية لله عز وجل واعلم أن كل جارحة عليها عبادة فالفرج عليه عبادة وهي حفظه من الزنا ومن العبث به عن طريق العادة السرية ومن نظر الآخرين إليه من غير ضرورة ملحة هتقول لي أول مرة أعرف إن كل عضو من أعضاء جسمي عليه عبادة هقول لك أيوة يا أخي الحبيب واعلم أن فرجك عندك أمانة فحافظ عليه حتى يمن الله تبارك وتعالى عليك بالزواج فتوظفه الوظيفة التي أباحه الله تعالى من الوطء لإعفاف نفسك وزوجك أما استعمال الفرج في العادة السرية فده من قبيل كفران النعمة وربنا بيقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فاتق الله في الأمانة اللي ربنا اداها لك وحافظ عليها لتسلم وإياك ثم إياك إن أنت تعرض نفسك أو أي جارحة من جوارحك لمعصية الله وغضب الله تبارك وتعالى فاتق الله في الأمانة اللي ربنا اداها لك وأسأل الله أن يرزقني وإياك التقوى ستة اغتنم فرصة شبابك واوعى تضيعها في البلاوي السوداء دي واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اغتنم خمسا قبل خمس وذكر لك منهم شبابك قبل هرمك فالشباب يا اخوانا حاجة كبيرة حاجة عظيمة أنا عايزك تدقق في قول النبي عليه السلام اغتنم الغنيمة دي هي الأشياء اللي بيمتلكها المجاهدين من مخلفات الحرب والجهاد فازاي الشباب يكون غنيمة والشباب ما بيجيش لا بجهد ولا بمشقة ولا بعرق والجواب إن ده من بديع تصوير النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لك انت في طاعة ميدانها الأول مرحلة الشباب وعدوك الأول في المرحلة ديا الشيطان ومن سار على دربه وكل طاعة انت هتقوم بيها حتما ولا بد هتستمتع بيها وبثمراتها لأن الجزاء من جنس العمل واحد من السلف كان راكب فوق جمل فقذف بنفسه من فوق الجمل وهو كبير السن فقال له شاب ألا تخشى على نفسك الهلكة فقال يا بني نحن أناس حفظنا الله في حال الصغر فحفظنا الله في حال الكبر الله علشان كده عايز أقول لك اوعى تضيع احلى سنين حياتك في العادة السرية والزنا واللواط والهم التقيل ده كله ونفذ اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عليه علشان تفوز بالثمرات الجميلة دي سبعة اجعل لك قدوة محترمة عفيفة تتعلم منها الطهارة والعفاف هتقول لي زي مين هقول لك زي فتية أصحاب الكهف اللي اتحدوا أهل الباطل وثبتوا قدامهم وزي نبي الله يوسف العفيف اللي لما اتعرض عليه الزنا ما زناش ولا عملش العادة السرية ولا بقى عبد لفرجه ولا عبد لامرأة وتذكر قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين واوعى ان انت تقتدي بالمجرمين اللي بيطلعوا لك في التلفزيون وفي الافلام والمسلسلات اوعى ترضى لنفسك ان انت تقتدي بواحد من الناس دول اوعى تقتدي بواحد زاني او سارق او شارب للخمر اوعى تلبس زيهم اوعى تسرح شعرك زيهم اوعى تفتح صدرك زيهم اوعى تسقط بنطلونك زيهم زي الشواذ دول اوعى تعمل زي الناس دول دول ناس مجرمين وتشبه بالصحابة الكرام ودع اللئام علشان تبقى من خير الأنام إن شاء ربي تبارك وتعالى ثمانية غير القناعات الخاطئة اللي بيربوك عليها تعليميا وإعلاميا الولد من دول لما بيدخل في المدارس وبيقعد يتفرج على التلفزيون كتير تلاقيه بيقول ايه يعني ما اعمل العاده السريه غيري بيعمل بلاوي كتير غيري بيزني غيري بيرتكب اللواط وبعدين انا برتكب العاده السريه علشان ما اقعش في الحرام برضه هقول لك انت وقعت في الحرام مين قال لك ان الكلام اللي انت بتقوله ده صح ده من تلبيس الشيطان عليك يا حبيبي وبعدين اعرف ان الاستمناء عمره ما حل مشكله بل على العكس اللي بيمارس الاستمناء بيفضل يمارسه بقوه بيفتكر انه لما يمارس العاده السريه بقوه هيحصل نوع من انواع الراحه له على العكس لما تمارس العادة السرية بقوة يحصل لك نوع من أنواع الاستثارة القوية وبالتالي تظل مدمن للعادة السرية ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا سامع واحد بيقول دي حرية شخصية أعملها ما أعملهاش أنا حر وبعدين دي علامة الرجولة يا عم سبحان الله كل ما توقف عيل من العيال دي وتسأله أنت راجل يقول لك أثبت لك هقول لك يا ريت تثبت لي يا حبيبي عايزك تفهم ان قوة العزيمة فيك ان انت تكون ارادتك تحت سلطان دينك وعقلك الرجولة مش ان انا ابقى عبد الفرج ولا البنت من البنات ولا الرنة من موبايل من بنت من البنات ابدا ابدا الرجولة عكس كده تماما الرجولة معناها اجتناب الهوى والتعفف عن الحرام وتحمل ذلك في سبيل الله عايزك يا اخي الحبيب تسارع بقى بالتوبة وتقلع عن هذه العادة السرية فور ما تسمع الكلام ده هتقول لي واحدة واحدة يا عم الشيخ الأمور ما تتاخدش قفش كده هقول لك غلط لأن أنت لو سبت نفسك عمرك ما هتتغير والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى هذا فيقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أنا سامع واحد بيقول خلاص أنا عزم على إن أنا توب وبدل ما أعمل العادة السرية خمس مرات في اليوم اوعدك انها اعملها مرة واحدة يا عم الشيخ هقول لك لا طبعا انا عايزك تحس بالمصيبة اللي انت بتعملها انا عايزك تفهم ان انت بتتعدى حدود الله وان انت باللي انت بتعمله ده بتستجلب سخط الله عليك وبعدين انا عايزك تتوب لربنا وعايزك تعزم على التوبة وعلشان تعزم ويبقى العزم ده عزم اكيد وصح لازم له امرين واحد العزم على سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من بدايته لنهايته اتنين العزم على الاستمرار على الطاعة بعد الدخول فيها وعلى الانتقال من حال إلى حال أفضل حتى النهاية فيلا اجري وتوب بسرعة واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة تاسعا راجع حساباتك قبل فوات الأوان اعمل لك ورقة محاسبة واكتب فيها كل يوم انت بتعمل ايه واخبارك ايه انت تقدم لربنا ولا لأ عاشرا اتهم نفسك دايما بالتقصير علشان توصل الى الارتقاء بالنفس الى الفردوس الاعلى 11 تذكر الجنة اللي ربنا اعدها لأهل العفاف والطهارة وخلي بالك من النار اللي ربنا جهزها للزناه واللي بيعملوا الحرام سواء كان عادة سرية أو غيرها خلي بالك خلي بالك جدا جدا جدا فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك فخلي بالك من نار جهنم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياك من النار 12 أنا بحذرك بقى من شوية محاذير لازم تاخد بالك منهم علشان تتوب من العادة السرية دي رقم واحد احذر إهدار الوقت من غير فائدة اوعى تضيع وقتك اتنين احذر الشلة الفاسدة اللي بيشجعوك على ادمان العادة دي واللي بيشجعوك دايما على المعاصي لدرجة ان انت دلوقتي بقيت بتعمل المعصية ولما يجي حد ينكرها عليك بقيت بتقول له يا عم عادي وانا بعمل حاجة وانا بعمل حاجة غلط اوعى تمشي مع اللي بيقول لك يا عم عادي كل الناس بتعمل كده يا عم ما تكبرش الموضوع او كده يا عم اعمل اللي انت عايزه وريح دماغك اوعى تصاحب الناس دي اوعى تصاحب اللي بيجرؤوك على الله واللي بينزلوك من بيتك وانت جنب وعلى غير طهارة وبيخلوك تضيع الصلوات وأعمال البر والخير اللي بيخلوك تعصي الله سبحانه وتعالى اوعى تمشي معاهم أخ من إخواننا الدعاة قابل مجموعة شباب فهو مقابلهم بيقول لهم يلا يا شباب تعالوا نصلي اول ما قال لهم الكلمه دي كله طلع يجري كله زاغ اللي يقول له انا اسمي مايكل واللي يقول له انا اسمي جورج واللي يقول له يا عم والله اصل انا مش مستعد دلوقتي اصل انا عليا العاده بتاعتي كل الهم التقيل ده كله لغايه لما شاب واقف قدامه خجول فبيقول له يا ابني تعالى معايا فالولد اتكسف اتكسف انه يقول له ان انا عملت العاده السريه ونزلت وانا على غير طهاره وانا بحذر الشباب ان هم ينزلوا من بيوتهم وان هم على غير طهاره من الحدثين الاصغر والاكبر وبالمره عايز احذرك من حاجه واعلمك حاجه الحاجه اللي حذرك منها اوعى تعمل العاده السريه دي وتسيب الصلاه او اوعى تعملها في نهار رمضان لان انت لو عملتها تبقى مفطر في نهار رمضان وعايز اعلمك ان انت لما تحتلم او تعمل العاده السريه ديا لازم ان انت تغتسل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام علمك هتقول لي طب اغتسل ازاي هقول لك بسرعه بسرعه بسرعه واحد تدخل الخلاء اتنين تقول اذكار الدخول الخلاء ثلاثة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أربعة تضع نية لرفع الحدث الأكبر خمسة تغسل فرجك بالمية ستة تعمم كل جسمك بالماء ويستحسن أو يفضل إن أنت تبدأ بشقك الأيمن كله وبعد كده شقك الأيسر كله وبعد كده تعمم كل جسمك بالماء ومفيش مانع ان انت تتوضى بس خلي بالك لو اتوضيت اوعى تأتي بناقض من نواقض الوضوء زي لمس الفرج او زي خروج ريح او نواقض الوضوء المعروفة اذا اردت ان انت تصلي بعد الاغتسال نرجع لموضوعنا فاخونا ده اخذ الشاب والشاب مكسوف انه يقول له ان هو عامل العاده السريه دخل المسجد معاه فالاخ دخل يتوضى فاخونا ده سابه يتوضى وراح خارج جري من المسجد ما اخدش باله فراحت عربيه خبطاه لا اله الا الله تخيل الشاب ده بيفر من الله بس سبحان الله بيفر من الله وبيظن ان هو كده واد راجل والله يقول لا ملجأ من الله إلا إليه أنا عايزك تتوب عايزك تتوب قبل ما تموت زي ما الولد ده مات وهو مقيم على العادة السرية وهو غير طاهر وهو هيبعث يوم القيامة بالطريقة دي هيبعث وهو غير طاهر بيهرب من بيت ربنا نسأل الله السلامة والعافية تخيل يا أخي الحبيب تخيل واحد مش عايز ربنا وبينفر منه ولكن لا ملجأ من الله إلا إليه اوعى تقول انا بعمل العاده السريه دي بمزاجي ولازم اسيبها بمزاجي اوعى يكون ده تفكيرك لان اللي بيقول الكلام ده معناه ان هو عنده صنم جواه بيعبده من دون الله وهو صنم مزاجه وربنا بيقول افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه اوعى اوعى لما تعرف ان العادة السرية حرام سيبها لله وربنا هيعينك ان شاء الله 13 انا بحذرك من اربع حاجات لو عملتهم هتضيع عمرك وهتضيع عملك في الدنيا والآخرة أول حاجة بحذرك منها استصغار المعصية إن أنت تقول يا عمي عادة سرية إيه يا عم يا عم أنت أنت بتتكلم في إيه يا عم ده في ناس بتعمل بلاوي تانية يا عم دي غلطة بسيطة يا عم يا عم دي غلطة صغيرة عديها يا عم آه اوعى تستصغر الذنب اوعى تحتقره لان الذنب ده ما دام بيترتب عليه مخالفه لامر الله وامر رسوله تبقى مصيبه كبيره تبقى خيره كبيره كلمه ذنب دي يا اخوانا مكونه من ثلاث حروف صح ولا لا الذال والنون والبه الذال يعني ذل بيعلو الوجه وبيضعف البدن وبيذهب العزة من النفس وبيهون من قدر صاحبه بين الخلق وأمام الخالق سبحانه وتعالى والنون يعني حسرة وندامة في الدنيا قبل الآخرة ثلاثة البه يعني بوار في الرزق والمال والعيال وكل أمورنا تخيل ثلاث حاجات زي دول بتحتقرهم انت وبتقول ايه يعني ايه يعني ما ابص ايه يعني ما اعمل عادة سرية سبحان الله سبحان الله انا هسألك يا اللي بتعمل العادة السرية انت ما قريتش قول الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون ان تشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون سبحان الله سبحان الله انت ما انتش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هيستنطق كل عضو من اعضائك منهم فرجك وهيواجهك بكل اللي انت عملته ده سبحان الله ازاي يا ابني تحتقر ذنب ازاي تحتقر ذنب زي العاده السريه انت ما تعرفش ان الذنوب دي كلها ممكن تجتمع عليك فتهلكك يوم القيامه سبحان الله سبحان الله احذر ايها الاخ الكريم من محقرات الذنوب فانهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوقه يخاف ان يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع عليه فهو يهشه سبحان الله تصغير الذنب يا ابن الحلال تصغير لأمر الرب فإياك أن تنظر لصغر المعصية ولكن انظر لعظمة معصية سبحانه وتعالى يلي بتقول يا عم سيبها لله ايه يعني ما نعمل العادة السرية هقول لك انت بتعمل مصيبة لو اتعرضت على واحد من الصحابة كان بصلك بكل تعجب كما قال أنس بن مالك إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات الحاجة التانية اللي بحذرك منها بسرعة بسرعة الإصرار إن أنت تصر على الذنب وهو معاودة الذنب الفين بعد الفين والحين بعد الآخر وازدياد الإصرار والمداومة على الذنب وتذكر دايما أنه لا صغيرة مع الاستغفار ولا كبيرة مع الإصرار فعليك بالاستغفار وداوم ذلك بالليل والنهار حتى ييسر الله عز وجل لك سبيل الهداية ثلاثة إياك وظهور المعصية إياك أن تظهر المعصية إياك أن تتحدث وأن تفتخر بالمعصية إياك أن تجاهر بالمعصية فإن هذا من المهلكات يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره ربه فيقول يا فلان عملت كذا وكذا ويبيت وهو يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه فاوعى تجهر بالمعصية أخيرا اوعى تسر بالمعصية اوعى تفرح ان انت عملت معصية اوعى تفرح ان انت عملت العادة السرية بعض الشباب لما بيعمل العادة السرية بيبقى مبسوط قوي يقول لك اصل انا بقيت راجل لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله اوعى تعمل الكلام ده اوعى تبقى زي الواد الخيبان اللي كل ما بيتنرفز يقول لك الحقوني بسجاره علشان انفس عن نفسي اوعى تفرح بالمعصيه يا حبيبي اوعى تعمل كده واسال الله ان يتوب عليك رقم 13 العاده السريه اللي انت بتعملها دي هي سبب الهم اللي المسلمين فيه ليه لان كل معصيه بتؤخر نصره الله تبارك وتعالى لنا يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يبقى أنت سبب تأخير النصرة في فلسطين والعراق وفي سائر البقاع أخيرا أنا عايزك تسأل نفسك اللي بتعمل كل يوم العادة السرية هل فعلا انت حفظت الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عنها يوم القيامة هل فعلا انت حققت مراد الله تبارك وتعالى منك في الخلوات وما جعلتوش أهون الناظرين إليك هل العادة السرية هتحل لك مشكلة تأخر الزواج وعايزك تسأل نفسك وتقول تخيل لو أنا واحد شافني وأنا بعمل العادة السرية دي يبقى منظري إيه تخيل لو حد صورني وأنا بعمل العادة السرية دي ونشر صورتي في كل حتة هعمل إيه فاتق الله وتوب إلى الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك واعلم واعلم أن الله تعالى يكافئك فالجزاء من جنس العمل فإذا حفظت الله سبحانه وتعالى حفظك بسرعة بسرعة بسرعة والحلول العملية اللي لو طبقتها في أرض الواقع إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيتوب علي من العادة السرية دي بس عايز أقول لك قبل ما أقول لك الحلول العملية إن الوقاية خير من العلاج فاتقي الله في نفسك وما تعملش العادة السرية دي أنا كلامي للي ابتلي بالعادة السرية يعمل إيه رقم واحد يستعين بالله سبحانه وتعالى اتنين يتجوز إن كان مستطيع للزواج هتقول لك جوز هتجوز منين هقول لك آه فمن لم يستطع فعليه بالصوم عليه بالصوم هتقول لي والله العظيم يا عم الشيخ صمت لما اتقطع نفسي وبرضه بعمل العادة السرية وبرضه بتفرج على الحرام وبرضه نار الشهوة لسه جوايا قايدة هقول لك أنا بقى يا اللي أنت بتقول الكلام ده هسألك وهقول لك أيكما أصدق أنت ولا النبي عليه الصلاة والسلام هتقول لي طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هي دي عايزة كلام هقول لك طيب النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصيام كعلاج لتسكين ألم الشهوة وإذهاب الشهوة من النفس هتقول لي آه هقول لك طيب يبقى الغلط فين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيك انت هتقول لي طبعا الغلط فيا هقول لك آه يبقى الغلط فيك لأن أنت ما بتصومش زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمك ولا زي ما ربنا أمرك يا حبيبي لو احنا عرضنا صيامك على صيام النبي هنلاقيك بتعمل حاجات غريبة جدا يا حبيبي أنت بتنام طول اليوم ممكن تصحى بس قبل الفطار بساعة ولا ساعتين ولما تصحى ممكن تقعد تكلم البنات ممكن تقعد تتفرج على التلفزيون وأول ما يجي وقت الأذان وقت الفطار تفطر على سجارة وبتاكل كتير جدا جدا جدا وممكن ما تصليش وممكن ما تغضش بصرك صيام ايه ده يا حبيبي صيام عن الجوع والعطش بس رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش علشان كده عايزك تصوم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام صام علشان توصل للنتيجة ايه هي النتيجة التقوى لعلكم تتقون نسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يهدينا وإياك ونوصل للتقوى ثلاثة غض بصرك كنت واقف مع مجموعة شباب بقول لهم أخبار عينيكم إيه بتغضوا بصركم قالوا يا عم ده أمر مستحيل طبعا الكلام ده غلط ليه لأن أنت كده بتقول إن ربنا ظالم لأنه بيكلفك بالمستحيل وإحنا بنقول لا تكليف إلا بمقدور ربنا ما بيكلفناش حاجة فوق طاقتنا أمال معنى الكلام ده إيه معنى الكلام ده إن أنت اللي بتستهبل انت اللي بتضعف نفسك بايدك لان النظرة سهم مسموم كل ما تبص على واحدة زميلتك ولا واحدة جارتك ولا واحدة في الشارع ده بالظبط زي السم اللي بيدخل كل جسمك وبعد كده ما تعرفش تخرجه علشان كده انا عايزك تركز وتغض بصرك عن الحرام هتقول لي ازاي هقول لك ان شاء الله انا ذكرت حلول كتير جدا جدا جدا في شريط اسمه كيف اغض بصري احيلك عليه ان شاء الله تبارك وتعالى فشد حيلك وحافظ على قلبك وغض بصرك علشان تحصن فرجك إن شاء الله تبارك وتعالى خمسة لازم تخالف شيطانك وتحاربه وتجاهده ولما أقول كلمة تجاهده يعني لازم تتعب وتكد وتبذل كل ما تستطيع علشان توصل لربنا سبحانه وتعالى ستة عايزك تصبر على الشهوة علشان تجد اللذة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى سبعة اعلم أن الإرادة هي العامل الأول والرئيسي لترك هذه العادة فلازم تنمي إرادتك زي ما قلت لك قبل كده تسعة لازم تضبط نفسك وما تعرضش نفسك للي بيثيرها انت عارف نفسك أكتر من غيرك فانت لو عارف ان انت لو نزلت الشارع ده في المكان ده هتستثار من البنات ما تنزلوش الا لضروره لو انت عارف ان انت لو مشيت بعربيتك وقعدت تخمس زي الشباب ورا البنات ودون هيضيع دينك اوعى تعمله لو انت عارف ان الدرس الخصوصي اللي مع البنات ده ممكن يأثر على ديانتك اوعى تاخد درس مع بنات لو انت عارف ان القعده جنب بنت في الجامعه ممكن تهيج شهوتك اوعى تقعد جنب بنت المهم ان انت تحاول تضبط نفسك وما تعرضش نفسك للي بيثير شهوتك جنسيا انا عايزك تبدا تشغل عينك ديا في حاجه حلال عمرك ما هتهدى كده ولا هتبرد الا لما عينك دي تشتغل في حاجه حلال هتقولي طب زي ايه هقول لك حاول ان انت تقعد كده مثلا على البحر بس ما تروحش مارينا وتقعد على البحر وتتفرج على البنات لا تقعد على مكان هادي على البحر تقعد تشوف الطبيعه اقعد شوف الشجر شوف الدواب شوف السماوات السبع شوف الأراضين السبع شوف الغروب شوف الشروق شوف الطيور سبحان الله شوف الحاجات الجميلة دي عشان ده هيصرفك عن التفكير فيما حرمه الله عز وجل عشرة صن حواسك ونق نظراتك ولا تستمع للأحاديث المهيجة من قبل الشباب ما يجيش واحد يقول لك البت فلانة عايزة تشوفك فلانة معجبة بيك اقفل كل الكلام ده علشان ربنا يحفظك وينجيك 11 عايزك تنام على السنة هتقول لي وإيه هو النوم على السنة ده هقول لك واحد تنام على وضوء اتنين تنام على جنبك الأيمن تلاتة تقرأ أذكار النوم أذكار النوم أنا عمري ما قريت أذكار نوم ولا الكلام ده أذكار نوم إيه أنا بنام يا عم زي السطيحة آه عايزك تجيب كده كتاب اسمه حصن المسلم وتطلع منه أذكار النوم وتقراها كل يوم قبل ما تنام واوعاك تنام على بطنك اوعى تنام على بطنك لأن ده بيحرك فيك الشهوة وعايزك كمان ما ترجعش للسرير بعد ما تقوم منه وما تروحش للسرير إلا ما تبقى تعبان جدا جدا جدا علشان تنام 12 عايزك قبل ما تنام عايزك تبص في القرآن اجعل آخر عهدك بالدنيا القرآن قبل ما تيجي تنام تبص على القرآن ليه؟ علشان دون يمسح لك الشريط المليان بلاوي اللي انت شفته طول اليوم وبالتالي ما تقدرش تتخيل ولا تفكر في اللي انت شفته طول اليوم 13 تجنب الحمامات الساخنة وحاول الاستحمام وأنت على عجل على سبيل المثال مثلا وانت رايح المدرسة الصبح أو رايح الجامعة حاول انت تستحمى بسرعة ما تستحماش كده ببطء علشان ده ما يثيرش ايه غريزتك وحاول ان انت ما تبصش لعورتك كتير 14 تجنب القراءة في الكتب المثيرة والاطلاع على المجلات الخليعة وأحسن اختيار صحبتك اللي بيعينوك على الحق مش على الباطل 15 ابتعد عن كل المأكولات المسببة للغازات والتوابل المهيجة والولائم الدسمة 16 ابتعد عن أكل اللحم والسمك والأصداف والبيض بشكل مفرط وأكثر من أكل الفاكهة والسلطة والخضار والحليب وبعض الأطباء نصح بشرب اليانسون ولكن بغير كثرة لأنه بيحتوي على هرمونات الأنوثة الاستروجين وبالتالي بيخفف من وطئة الشهوة عند الشباب 17 حاول قدر الإمكان ألا تخلو بنفسك إذا كنت تعلم بأن أنت لما بتخلو بنفسك بتفكر كتير فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى 18 اجتهد أن أنت تقوم بأعمال رياضية روح الجيم عشان تخرج كل طاقتك اللي جواك وبعض المشايخ زي الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله بيقول ان كتير من الناس بينصحوا مرتكب العادة السرية بالرياضة وهو بينصحهم بالصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم 19 تجنب الإمساك لأنه بيزيد من الاحتقان وتجنب أكل المواد الحريفة 20 اشرب مية بكثرة وامشي واتحرك وما تقعدش فترات طويلة 21 إياك أن تحبس البول وتعود على تفريغ المثانة بانتظام والاستنجاء وحافظ على الوضوء دائما في كل أحوالك واعلم أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 22 ابتعد عن المشروبات الغازية والمواد الحافظة والملونة صناعية 23 تناول القرع العسلي والحبة السوداء لتقليل الاحتقان وتدعيم مناعة الجسم 24 بعض الأطباء نصحوا باستخدام زيت الكافور وبعض الأعشاب ولكن بجرعات منضبطة وتحت إشراف طبي 25 كل ما تحس إن أنت في حالة هياج أو إن أنت عايز تعمل العادة السرية اغسل فرجك بماء بارد جدا لأن دون بيعمل على تهدئة الشهوة عندك 26 أكثر من الدعاء والإلحاح وقل اللهم غض بصري وحصن فرجي يا رب العالمين 27 اجتهد غاية الاجتهاد ان انت تغير طرق معيشتك ونظام حياتك اللي انت اتعودت عليه وهو غلط ونظم وقتك واحسن استغلاله في الشيء النافع المفيد زي ايه زي قراءة كتب شرعية كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلم تجويده زي ان انت تروح مجالس تحضر للشيوخ الكبار زي الشيخ محمد حسان والشيخ الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب والمشايخ الفضلاء دول زي ان انت تتعاون مع الناس على البر والتقوى تدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى تعمل اعمال البر تروح تزور مستشفى كل الحاجات الجميلة دي ان شاء الله هتكون في موازين حسناتك فاياك والفراغ 28 ان الله لا يستحي من الحق عايزك لما تيجي تنام ما تحطش بين فخذيك مخدة ولا وسادة ليه؟ علشان ده ما يفكركش بالبنات وبالتالي ترتكب الحرام 29 اوعى تنام ويكون اخر عهدك اغاني بعض الناس يقول لك ايه لما تيجي تنام اسمع الاغاني علشان دي تعمل نوع من انواع تهدئة الاعصاب غلط اللي عاوز ينام ويهدى عليه بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأخيرا في الحالات الصعبة ارجع إلى الطبيب المسلم الذي يتقي الله تبارك وتعالى فيك ليصف لك بعض المهدئات التي تخفف عنك هذه الأمراض أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعني وإياك بهذه الحلول وأخيرا ارفع الراية البيضة وأطع أمر سيدك ومولاك سبحانه وتعالى وتوب إليه سبحانه وتعالى واقطع التردد وأحسن إلى الله ولا تيأس أبدا فإنه لا يأس مع الحياة وإياك إياك أيها الأخ الحبيب إن أنت تسمع المحاضرة دي وتطنش العمل بيها اوعى لأن أنت لو ما عملتش بالبدائل اللي أنا قلت لك عليها دي عشان تتوب من هذه المعصية هيبقى في بدائل تانية مرة في الدنيا والآخرة في الدنيا هتبقى حياتك ضنك وهتبقى معيشتك سودة وهيحصل لك اضطراب في سلوكك واخلاقك وممكن لو اتجوزت ما تقدرش ان انت تقوم بحقوق زوجتك وبالتالي ممكن تقع زوجتك في الزنا والعياذ بالله او ما يعرف بالخيانة الزوجية المنتشرة بين الشباب هذه الايام وفي الاخرة هتجلب سخط الله والنار نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياك وان ييسر لنا ولك واحد يقول لي طيب انا والله العظيم بحاول بحاول بحاول ان انا اتوب وعملت باللي انت قلت ده ولكن زليت وعملت الحكايه دي فانا يأست خلاص وحاسس ان مفيش مني امل هقول لك ايها الاخ الحبيب انت افظع ولا ابليس هتقول لي ابليس طبعا هقول لك ربنا تبارك وتعالى عرض عليه التوبه لكنه ابى انما انت عرض عليك التوبه وانا ظن بيك ان انت مقبل على الله نفسك تتوب فعلا ان شاء الله سبحانه وتعالى من المعاصي ومن تقرب الى الله شبرا تقرب الله عز وجل منه ذراعا انا عاوزك تتقرب الى الله وتجتهد فان زلت نفسك وضعفت لبشريتك فاستغفر الله وتب اليه واكثر من الحسنات الماحيه للسيئات وارجع تاني ونفذ الكلام اللي انا قلته ده واسمع الشريط تاني واسال الله سبحانه وتعالى أن يغض بصري وبصرك عن الحرام وأن يحصن فرجي وفرجك عن الحرام اللهم اهدنا والمسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم إني أسألك أن تصلح جميع شباب المسلمين اللهم ردنا وإياهم إلى الحق الذي يرضيك وحدك يا رب العالمين اللهم أصلح كل من استمع إلى هذا الشريط اللهم تب على كل من استمع إلى هذا الشريط وجميع المسلمين اللهم آمين اللهم آمين المحاضرة الجاية إن شاء الله سبحانه وتعالى هعملها عن موضوع مهم جدا جدا جدا وهو موضوع التقليد الأعمى اللي احنا شايفينه في الشوارع ديا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم والمسلمين وولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله